بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين عاوز اكلمكم عن سلسله كده اسمها امراض الخدمه وكلكم بتخدموا نشكر الله وكلكم مرضى والحمد لله روحيا يعني انا اول واحد انما في امراض معطله للخدمه جدا والأمراض دي عبارة عن ضعفات ضعفات إما روحية أو نفسية أو شخصية لكنها معرقلة للخدمة معطلة يعني بتخلي نعمة ربنا مش عارفة تشتغل الخدمة ببساطة هي نعمة نعمة امبارح كنت بصلي قداس وبعدين هو بيكب المية على ايدي يعني البتاع ده الدورق محطوط عليه حاجة كده مش راضية تنزل مية فغيره جاب واحد تاني برضو التاني مش عارف فيه ايه معلق مش بتنزل المية فأنا فكرت المية دي النعمة ساعات تبقى عاوز تنزل مية ما بتنزلش مجرد شال الغطا خالص بقى المية اتدلقت بقى انسكبت في غطا كده لازم يتشال في مرض بيبقى موجود معطل نعمة ربنا يعني ربنا عاوز تعبير اللي قاله ربنا يسوع تخرج من بطنه ايه انهار انهار ماء حي كلكم فيكم الروح القدس طب ليه المية مش بتطلع كده ليه مش بتطلع منكم ليه الحكاية مسدودة كده و... والحنفية بتاعتكم بتنقط نقطة نقطة وتفتحها على الآخر تقول الله المية مقطوعة هي المية مش مقطوعة هي أنت اللي عاوز جلدة ولا عاوز مش عارف إيه ولا فده تشبيه بس يعني إيه النعمة عطلانة أو مش مش راضية تنطلق من خلالك كل واحد فيكم بدون استثناء ربنا عاوز يعمله قديس وممكن يعمل بيه كتير قوي ويخلص بيه ناس كتير قوي وبغض النظر عن السن وعن الخلفية وعن بس احنا في حاجات فينا معطلة دي اللي هسميها أمراض الخدمة وإن شاء الرب وعشنا تبقى سلسلة كل مرة نشوف لنا إيه عطلة من دول أو مرض من دول أول مرض أتكلم فيه مرض الفردية إيه يعني الفردية يعني كلمة فردي معناها بتعبير الشباب يقول لك مع نفسه مع نفسه يعني إيه يعني ما بيرجعش لحد يعني بيحكي بس مع نفسه لا يسمع حد ولا يقول لحد هو اللي في دماغه في دماغه واللي شايفه صح بيعمله الفردية دي مرض مزعج جدا وده ملخبط خدمات كتيرة قوي انك تلاقي خادم مثلا يدخل وسطينا فيجي امين الخدمة بأدب يقول له ايه آه تعالى كده اقول لك احنا نظامنا ايه يقول له لا لا لا ده انا عارف ده انا خادم قديم اه معلش مع احترامنا انت خادم قديم بس احنا في نظام عندنا لا لا نظام ايه خدمة اخوة الرب دي في دمي انا يعني من 30 سنة بخدم طب بس في نظام في شوية قواعد ممنوع تطلع فلوس من جيبك اي مشكلة لازم نحلها بشكل جماعي مش بشكل فردي احنا عندنا خدمة التنمية مش خدمة الشهريات يهمنا نغير دماغ الناس مش يهمنا ياكلوا ويشربوا لا لا لا معلش انت وانا سيبني اتصرف الله سيبك تتصرف ازاي وبعدين يسمع كل التوجيهات والتنبيهات وتاني اسبوع يعمل اللي هو شايفه والادهى بقى الادهى ان يشوف كل الخدام غلطانين وهو صح وكلهم قلبهم حجر ما بيحنوش على الغلابه وهو الوحيد اللي حنين ويمشي بدماغه يرجع الأمين يحايل يا أستاذ احنا اتفقنا ده بيبوظ الناس الطريقة دي غلط لما بتطلع فلوس الناس ما بتصدق تتألف حكايات عشان تاخد فلوس تاني لا هيشتغلوا ولا هيتعلموا ولا هيروحوا كنيس انت بتأذيهم أبدا انتوا ما عندكوش قلب ده الناس مش لاقية تاكل يفضل على الحال ده ست شهور سبع شهور سنة بعدين يكتشف ان الناس كانوا بيضحكوا عليه يرجع يقلب 180 درجة نزل ما يستاهلوش ولا نروح لهم خالص الله يا ابني انت ليه بس ماشي بدماغك ما في نظام ولو كنت مشيت في النظام كنت ارتحت ده احد امثلة الفردية الفردية يعني واحد شغال لوحده مع ان احنا كل الخدمة فرق مجموعات وكل الكنيسة جسد واحد وأعضاء بعضينا البعض ده تعبير الكتاب فلا يمكن تلاقي صباع بيتحرك لوحده ولا ايد بتعمل اللي هي عاوزاه في جسم في كيان متكامل منظم لازم بيشتغل مع بعض الفردية دي معرفش مرض فرعوني ولا مرض ايه بالظبط انما الحقيقة من اكتر الامراض اللي انا شايفها معطلة لنجاح الخدمة اقول لكم شوية بقى اعراض وظواهر والشاطر فيكم وهو بيسمع يكتشف العيب في نفسه ما يقعدش يفكر في واحد تاني عشان دي مشهورة لما بتكلم في حاجات زي كده كل واحد يقول لك ايوه ده يركب على ده وده يركب على ده وتبقى القعده كلها بقت ادانه وعمالين ناخد خطايا لا دور في اللي هقوله باتضاع ايه الحاجه اللي انا ممكن اقولها تكون فعلا راكبه عليك عشان تبتدي تتغير عشان نشيل البتاع اللي سد الميه دي فالميه تنزل تتحرك شويه اول عرض انه يحب يشتغل لوحده لا يميل ابدا أن يعمل مع أحد ولو زامل حد يبقى إيه الآن الآن مش مرتاح إن في حد معاه لكن هيحتمله من أجل يعني ما يصحش يقول أنا فردي يعني وبعدين لما يتقال فريق لا يقبل على عمل الفريق يعني يجتمعوا عشان يتفقوا على حاجة ما يهموش لأن هو كده كده هيعمل اللي هو شايفه فهو لا يحب العمل في فريق عموما احسن حاجة عنده يحب ايه يشتغل لوحده عرض تاني لو قبل يشتغل في فريق لا يقبل الا ان يكون ليدر مسؤول الفريق ما هو برضه ممكن يبقى مسؤول فيبقى فردي فاهمين الفكرة يعني لو دخل في فريق لازم يتطلع بسرعة جدا انه يتربع على كرسي الفريق عشان ياخد هو القرار لوحده لكن كونه يفضل عضو عضو هم يتفقوا وانا نفذ لا دي نفسيا صعبه قوي نفسيا بالنسبه له صعب يا حبيبي ده شغل ربنا ده حد طايل يخدم ده احنا كلنا عساكر يعني بالمعنى الروحي ونفرح باي حاجه نتعب فيها مش مهم مين اللي يقول القرار الشاطر اللي يتعب اكتر كل المعاني الروحيه دي على جنب وهو ينظر الى امتى هيبقى امين امتى هيبقى صاحب القرار عرض تاني وده عرض مش حلو ممكن ما يرضاش يقول كل المعلومات لأي حد أو لكل الناس عشان يحتفظ كلام بأن هو لا يمكن يستغنى عنه أو يبقى هو متميز دي دي اللي درسوا طب في مصر عارفينها الطب عموما صنعة والطب رسالة يعني أي طبيب يشعر أن المعلومة اللي عنده لا تقل قيمة عن الروشت لأن المعلومة اللي هياخدها دكتور صغير هيفيد بيها مريض آخر أحيانا تبقى الدكاترة بخيلة في في خروج المعلومة ليه؟ هو شايف عرف حاجة مش عاوز يعلمها للي بعده ليه؟ عشان الفلوس هو لما يكون يعرف حاجات معينة غيره ما يعرفهاش هيكسب أكتر فما يبصش للمرضى اللي هيكسبوا صحتهم ولا للنفع العام يبص للحتة الشخصية أنا عندي تكنيك عندي مهارة عندي معلومة أنا متمسك بيها وقافل عليها وبعدين إيه المشكلة بقى في النوع ده إنه تلاقوه فدائي مجتهد جدا ويتعب جدا وما يقولش لأ بس هو اللي يشتغل يعني يبقى عنده المعلومة أو عنده مهارة بس مش راضي يسلمها لحد مش راضي ليه خايف على يترك أو خايف يتسوى بغيره فكرة أنه يبقى زيه زي غيره دي تعباه لا أنا لازم أفضل الوحيد اللي أعرف أعمل كده أو الوحيد اللي أنا اللي لازم يرجعوا لي ولازم يدوروا عليه عرض آخر للفردية أنه يتشبث برأيه يسمع قد ما يسمع وبعدين تيجي تتكلم كأنه ما سمعش حاجة يطلع نفس الرأي ويجادل ويقاوح ويعند و ومش مش بيسمع ولو بيسمع هو بيسمع نفسه مينلي يعني مش قادر يسمع حد تاني والغريب برضه والأصعب في جو الخدمة إنه ممكن يدافع عن وجهة نظره بلغة روحية فتبقى مش عارف تدخل له منين يدافع عن وجهة نظره بلغة روحية وعلى فكرة الهراطقة كانوا كلهم فرديين يعني أريوس مثلا الكنيسة كلها بتقول حاجة هو بيقول حاجة يقوم يثبت لنفسه انه صح ايه يجيب ايات ويفسرها بطريقته واللي يسمعه يقول لك الله بيتكلم بايات بيتكلم بايات بس فردي ماشي بدماغه ماشي لوحده الكنيسه في وادي وهو في وادي لكن ممكن يثبت وجهه نظره بانه مثلا خايف على الخدمه انه خايف على المخدوم انه هو مش عارف آه هو اكتر واحد يعني حريص على الحاجه هو ده ضمنيا معناه ان هو مش باصص للي حواليه ولا معتبر حد تاني بيعمل نفس الحاجه من أعراض الفردية أنه طبعا مش كل الأعراض هتنطبق على كل الناس فكل واحد يلقط له عرضين كده ولا حاجة عشان يتعالج أنه يخرج عن النظام أنه ما يلتزمش بالنظام قوي ودي صدقوني أنا بشوفها كتير يعني بحكم نعمة ربنا الخدمة كبيرة بشوف في واحد يتقال له مثلا لازم تدي تقرير ما يفرقش معاه ولا كأننا قلنا حاجة حبيبي التقرير ده ده نظام عشان احنا مش قادرين نعرف كل حاجة بتحصل فطبيعة المسؤول انه يقدم تقرير تقرير ده جت في الانجيل اعطي حساب وكالتك نبقى عارفين عملت ايه وما عملتش ايه والدنيا ماشية مش ماشية في ناس ما الموضوع مش مقتنعة بيه فما تعملوش بس ده نظام اذا كنت قبلت انك تبقى خادم طبيعي تقبل ال system ببساطة واحد مثلا يقول ميعاد الساعة 9 يجي 9 ونص فمرة يلاقي الأتوبيس ماشي يتخانق بس بس احنا في نظام متفقين ان الميعاد 9 يقولوا ليه 9 9 لسه الدنيا rush hour 9 ونص هي الساعة طب بس احنا اتفقنا وده نظام وفي 20 واحد في الأتوبيس انت جاي دلوقتي تقول 9 ونص أفضل الحقيقة ده مش قرارك ويخرب الدنيا ازاي وازاي سابوه الحقيقة لو ما سابوكش أنا هسيبهم ده هم لازم يسيبوك لأن النظام قبلك في الحالة دي لأنك لازم تخضع للسيستم حرب الفردية كمان يا جماعة يجي معاها إحساس وحش داخلي إن تلاقيه مفيش ولا بتعبير الدنيا قائد مالي عينه ولا خادم مالي عينه إلا اللي ممكن يمشي وراه لكن تلاقيه يبص على كل المسؤولين على طول شايف عيوبهم لأن هو عاوز يثبت نفسه بس فالفردية اللي جواه عاوزاه يلغي كل الناس التانية أو المواهب الأخرى مش قادر يقتنع أن في حد تاني ممكن يعمل حاجة كويسة من الأعراض كمان كثرة الإدانة الشخص الفردي كثير الإدانة تلاقوه على طول لأنه بيشوف العيوب عمال يقول ده هم كذا ده هم مش منظمين ده فلان بيعمل ده فلان بيساوي ده هو الحقيقة كلنا فينا عيوب محدش ينكر محدش فينا كامل وانا اول واحد ولا نظام في الخدمة نقدر نقول عليه بيرفكت 100% احنا على الارض بدل على الارض مفيش حاجة تكمل لسه لكن كله بيجتهد وبعدين لما حد يعني يبقى بيعرج زيادة بنساعده او بنقول له خلي بالك طب نصلح دي يعني بنبص على نظامنا ونصلح أول بأول لكن هو كثير الإدانة جوه الخدمة ودي طبعا مضيعة بركات كتير جدا إن تلاقي لا أبونا عاجبه ولا أخونا عاجبه ولا الزميل عاجب ولا المخدوم عاجب ولا طب يا حبيبي ده ربنا عينه بسيطة عن كده ربنا قابل كل ده ومعتبرنا كلنا خدام بكل الغلب اللي عندنا وقابلنا ويفرح بينا اختار الله الجهال والضعفاء والمصدرة وغير الموجود وكل ده ربنا قبله كل واحد بعيوبه بشخصيته بسنه بضعفه بخلفياته ربنا فرحان بالكل ويقول كويس ان ولادي بيروحوا يزوروا الفقراء كويس قوي ان هم بيتعبوا المشوار رايح راجع كويس ان هم بيصلوا لهم كويس ان هم بيحبوهم من غير غرض كويس بيطلعوا عشورهم اكتر من عشورهم ربنا بيبص على الحاجات الايجابيه انما مثل هذا الخادم تلاقي عينه مليانة إدانة وكثير الاعتراض الشخص الفردي كمان ما يحبش يعمل حاجة اسمها التفويض delegation قليل التفويض يعني لو خد حاجة في ايده خلاص دخلت ما تطلعش اي مسؤولية تدخل ايده اي اي مهمة مش مسؤولية اي task كده خلاص حاول تسحبها منه ما تطلعش طب يا حبيبي ما احنا مش هنعيش على طول طب ما توزع ما تفك نفسك بثلاثة أربعة الشغل بيزيد ده شطارة الخادم الجديد انه ما يكملش كام شهر وتلاقيه جايب ثلاثة أربعة يعملوا اللي هو بيعمله هو يقول لك أنا أشوف حاجة تاني عشان كله يخدم والحصاد كتير والفعل قليلون لكن الكلام ده على أمناء وعلى خدام وعلى كل المستويات لكن هو ما عندوش التفويض ربنا يسوع له المجد اللي مش ممكن حد هيعمل اللي هو بيعمله من ناحية الكمال كان يسرع بالتفويض يعني التلاميذ لسه ما لحقوش يعني يبقوا قديسين فوض لهم روحوا القرى اشفوا المرض اخرجوا الشياطين مجانا أخذتم مجانا أعطوا وبقوا يروحوا ويعملوا اللي المسيح بيعمله طب يا رب مش خايف على اسمك ده هم هيحبوا التلاميذ طب وماله واكتر من كده اقول لهم على فكره بقى اللي يقدم كوبايه ميه باسم واحد فيكم انا مش هت... اجره عندي يعني مش باسمك انت بس لا باسم واحد فيكم كمان ايش جاب لي جاب يا رب بس ده التفويض لان هو مش بيدور على الفرديه هو عارف انه هيصعد وهم اللي هيكملوا وعشان كده التلاميذ بسرعه كانوا يرسموا اساقفه وكهنه وفرحانين ان يطلع جنبهم ناس اخرى تخدم لان الحصاد كتير لكن لو واحد عنده فردية لا مش ممكن يطلع حد جنبه عاوز كل حاجة المفاتيح تفضل في ايده محدش يفكر غيره محدش ياخد قرار غيره لازم الناس ترجع له لازم الناس تاخد رأيه الحقيقة ده كل ده بيفطس الدنيا خالص بيخنق الجو بيعطل المسار مع قلة التفويض عدم الإيمان بقدرات الآخرين كان سيدنا أنبا موسى ربنا يديله العمر والصحة كان يقول لنا وإحنا خدام صغيرين يقول مبدأ لطيف كده يقول لك اللي اشتغل بيك اشتغل بغيرك تعبير جميل أنا ما انساهوش اللي اشتغل بيك يشتغل بغيرك هو يقصد إيه أنت عارف أن المفروض ما تنفعش ربنا اشتغل بيك كتير عليه اشتغل بغيرك إذا كنت نجحت إيه الصعوبة أن أي حد تاني ينجح فده مبدأ مهم اللي عنده فردية لا يؤمن بقدرات الناس دايما باصص ده ما ينفعش وده ما ينفع هو مفيش حد ينفع مفيش حد خالص ينفع ولا ايه طب ما انت كنت بالاولى ما تنفعش من عيوب الشخص الفردي اسهل حاجة تيجي في باله انه شخص يسيب الخدمة يعني ايه الشخص الفردي ما يعرفش يكسب الناس فلما يختلف مع شخص أول فكرة ترن في دماغه إيه يا ريت الشخص يمشي يمشي خالص يبقى كتر خيره ربنا ريحنا ساعات بتوصل لكده الفكر يجيب كده مخه يوصل لكده أو يمشي يروح لنا يروح خدمة بعيدة عني لأن هو مش عاوز يتنازل مش عاوز يتفاهم مش عاوز يعني يوصل لل للتوافق لا مش عاوز هو عاوز يفضل مطرحه وكل الناس توصل لغاية عنده فأي اختلاف يشوف حتة تاني طبعا ده عمال ينكمش ده مش ممكن يكبر ده من أعراض الشخصية اللي عندها فردية الشكوى من كثرة الأعباء لأنه هو جواه حلو على فكرة خلي بالكم مش معنى كل واحد شخص فردي انه يعني قلبه اسود يعني لا خالص ممكن يكون بيحب ربنا وبيحب الخدمة بس هو عنده العيوب اللي قلناها دي مش شايف الناس تنفع مش قادر يفوض كفاية عاوز يفضل حاجة في ايده لكن ممكن يشكي من كثرة الأعباء ويبقى ربنا في رأيي يعني أتجاسر وأقول عاوز يقول له حبيبي طب أنت بتقول الشيلة تقيلة حواليك عشرة ما تشيلهم لا وعاجبه يشيل الشيله ويقول انا تعبان طب امال اللي ماشيين جنبك دول ما هم بهوات يشيلوا برضه وزع على كل واحد حته تبقى الشيله مش تقيله لا هو عاجبه يمشي هو اللي شايل والناس ماشيه حواليه فاضيه ويقول الشيله تقيله قوي طب بأي منطق الكلام ده من عيوب الفردية أنه عنده حجة مشهورة بيخدر بيها ضميره تزعلوش من الصراحة اللي بقول أنا بخبط في نفسي قبل أي واحد عنده حجة بيبرر بيها تشبثه بمكانته بمسؤولياته وعدم تفويضه بيسموها البحث عن الكمال أصلا أنا أحب الحاجة الصح فعشان كده إيه مش هيعرفوا يعملوها على فكرة الفردية دي ممكن تبقى في الأمهات في البيوت أم مش مقتنعة أن بناتها يعرفوا يتعلموا الطبيخ وطبعا بعد الجواز يرجعوا كلهم بمشاكل تقول لك هم هيعرفوا يطبخوا زي مش هيعرف مش هيعرف وبعدين تفضل تشكي ما حدش بينظف معايا ما حدش بيطبخ معايا طب علميهم علمهم ما بيفهموش وبعدين بقى يعني لا عاوزه تعلميهم وتفهميهم وتجربيهم وهم طبيعي في الأول ما بيفهموش وبعد شوية يفهموا لا هي عاجبها تفضل هي اللي تعمل عشان تقول الملوخية حلوة قوي وبعدين ايه تفضل تشكي ان ما حدش بيساعدني ساعات في الخدمة يحصل كده انه الخادم عاوز الحاجة عشرة على عشرة فهو اللي لازم يعملها وبهذه الحجة تلاقيه برضو ايه ماسك كل حاجة في ايده عيب تاني في الخادم الفردي انه محاور غير جيد لو حد اختلف معاه في الرأي تلاقيه نفسه يقطع بدري تلاقيه ما يعرفش يتضايق لان هو ما عندوش مرونة حقيقية انه يتنازل لا هي كده هو بس مش عاوز يقول هي كده عشان الناس ما تكرهوش لكن هو ما عندوش حوار حقيقي ما عندوش استماع جيد مش بيسمع الرأي الآخر بجد لا لا هو سامع روحه بس فتلاقيه يفشل في الحوار فتلاقي الناس بعد كده يقول لك اوه ما تضيعش وقتك ما تضيعش وقتك يعني ايه هتروح تحكي معاه تقعد ساعه ساعتين هي هي النتيجه واحده اللي في دماغه في دماغه طب ده معناه ايه هتفضل الخدمه كده مقفول عليه ما بتتحركش لان الفرديه تخنق بقول لكم بتعطل طبعا مثل هذا الشخص ما عندوش مرونه لما يلاقي حاجه جديده او غريبه عنه يقلق جدا هو لازم يشوف الحاجة اللي متعود عليها ما يعرفش يطور ويجدد ويبدع و... وكمان ما عندوش تواضع وقليل المحبة المضاعفات ايه المضاعفات دي شبه الاعراض بس انا حاططهم على اول نتيجة الكومبليكيشن يعني ان الخدمة مش هتتقدم لما تلاقوا خدمة ما بتتقدمش تأكدوا ان في شخص او اكثر يتميز بالفردية لما تلاقوا أي خدمة طبيعة الخدمة خميرة تخمر العجين كله حبة خردل تطلع شجرة ضخمة فأي خدمة فيها نعمة من ربنا تبتدي صغيرة وتفرش على طول من غير ده دي قاعدة طب لو ما بتفرش ما بتتحركش محلك سر لازم في خطأ من النوع ده في المسؤول أو في مجموعة من الموجودين وبالتالي الحكاية مش راضية تنطلق بينما الطبيعي ان لو واحد بقى قلبه مفتوح وعاوز يكبر كل اللي حواليه تلاقي الدنيا جريت جريت بسرعة جدا حاجة تاني الفردية تخلق عثرات وتحزبات فظيعة الشخص الفردي يبقى دايما بيفكر بطريقة بقى الايه الحزبية مين معايا ومين عليا دي وجهة نظره على طول دول معايا ودول عليا حبيبي احنا ما حدش بياخد فلوس احنا كلنا بنخدم كلنا عاوزين نروح السماء كلنا فرحانين ان احنا بنلمس المسيح في الغلاب حد طايل يتحسب خادم كل المعاني دي تتلغي وتبقى فكرة ايه مين معايا من مضاعفات الفردية ان النظام نفسه يتهز ليه طالما النظام في اكتر من شخص لا يلتزم به اصبح مدعاه وفرصة لكل واحد داخل طب ما فلان ما بيجيش في الميعاد يبقى أنا كمان إيه اللي يجيبني في الميعاد طب فلان بيطلع فلوس ويدفع من جيبه طب فلان بيخدم بمزاجه أنا إيه اللي يخليني ألتزم بال system يبقى بينهار النظام بعد شوية وده اللي حصل مثلا في مصر بصوا على ال traffic مثلا على المرور تلاقي تيجي تقف في إشارة كل الناس تزمر لك يا جماعة الإشارة حمراء اه بس يبصوا لك هو انت هو انت مش طبيعي انت مش مصري ولا ايه حمراء يعني امشي يعني واضحه بيستغربوك يعني ما هي واضحة جدا والواحد يبقى مش فاهم ده من كتر ايه هي ابتدت بواحد او اتنين ملوش دعوة بالنظام فلما مشي اتكسر النظام بقت كل الناس بتكسر النظام من المضاعفات الإحساس بالظلم الغريب بقى اللي عنده فردية لأن الشيلة تقيلة عليه ومش عارف يوزع وجواه نوع من النقد الداخلي لأخطاء اللي حواليه عنده إحساس أنه هو اللي مظلوم فيبقى معطل الدنيا وعنده إحساس أنه مظلوم محدش حاسس بيه وده ممكن يشكي ان محدش راضي يشيل معايا يجي حد يقول له طب اديني يقول له ما تنفعش الله امال حاسس بالظلم ليه طيب اذا كنت قلنا نشيل معاك ما رضيتش تشيل حد من المضاعفات انه يتهم الاخرين بالفرديه الفرديه دي عارفين سالب سالب موجب موجب يطقشوا في بعض على طول فالفردي يعتبر كل من لا يخضع له فردي هو عشان فردي ورأيه بس هو الأوحد أي حد بيقول رأي تاني يقول لك ده فردي يعني بيسقط يسقط الخطأ اللي عنده شايف ان الناس هي اللي فيها العيب ده هو العيب فيه هو لكن كل الناس بيعتبرها عندها فردية من المضاعفات ان مبدأ زي مبدأ الخضوع بينهار تماما ما عندوش استعداد يخضع وممكن توصل بقول لكم إلى إلى أخطاء خطيرة تضيع أبديته لما قال القديس يوحنا مثلا في رسالته الثانية يقول ديمتريوس الذي يحب أن يكون أولا لا يقبلنا القديس يوحنا بطرك المسكونة في نهاية القرن الأول بيقول الراجل ده بيحب يبقى الأول وما بيقبلناش ما بيقبلكش انت انت القديس يوحنا ده انت ما فيش اطيب منك ده انت وانت عجوز ما بتقولش غير حبوا بعض ده انت الوحيد اللي فاضل من ريحة المسيح الأوائل يعني كان هو اللي عايش الوحيد من ال 12 تلميذ يقول كده بحزن في الرسالة أصل فلان ما بيقبلناش ما بيقبلكش خالص إلى هذه الدرجة وده جوه الكنيسة ده واحد له مكانة في الكنيسة من المضاعفات أن اللي عنده فردية ما بيكونش صف تاني فتلاقي بعد شوية البداية اللي ابتداها لازم تقف ليه لأنه ما هو الإنسان له عمر والإنسان بيضعف مع الأيام طاقته بتقل لأنه ما سلمش وما وزعش وما كبرش وما فوضش فتبقى كل اللي ابتداه ما بيكملش طبعا من عيوب الفردية أنه يركز على إنجازاته الشخصية أكتر ما بيركز على الثمر الحقيقي يعني في واحد في الخدمة يبقى عاوز عنصر الافتخار انه عمل وعمل هو اللي بيحركه مش عنصر ان الناس تابت والناس حبت ربنا والشباب رجع والخروف الضال رجع ده الثمر مش ده اللي بيحركه لا اللي بيحركه احنا او انا عملت كذا هو مركز في دي اكتر انجازه الشخصي اكتر من عيوب الفرديه انه ما يرجعش لحد بالسائل ما يحبش المرجعية ما يحبش انه يبقى فوق دماغه كبير ولو رجع لحد تلاقيه يحب يمشي اللي في دماغه على اللي بيرجع له يحبش الريبورتنج عادة طب نعالج بقى عشان ما يجيلكوش اكتئاب المفروض كلكم تكونوا ايه لقيتوا المرض بنسبة مش كده كلنا فينا بنسبة اول علاج احبائي ان الواحد يواجه نفسه ويعترف انه عنده حتة فردية أصل الفردية دي قريبة الذات الإيجو والذات ده موجود لازم لسه موجود فالفردية دي مرتبطة بالكرامة والذات فأول علاج أن أنا أفحص دي في نفسي ما احنا اتفقنا إيه ده اللي معطل المية تدلق يعني الروح القدس والنعمة اللي جواك ممكن تعمل شغل أضعاف اللي بيحصل النتائج تبقى أضعاف الموجود بس أنت مش راضي تسيب الفرصة بسبب ممكن يكون ده السبب تاني حاجة في العلاج انك تتعود تسيب مكانك لحد بسرعة تتعود تسيب مكانك لحد بسرعة حتى لو انت في قمة شبابك وصحتك يعني وماله ما هي الاماكن كتير انت لو سبت خدمة على فكرة هتلاقي خدمة اكبر دي قاعدة اللي بيسيب مكان بيلاقي مكان اكبر مش مكان اصغر لكن الناس فاكرة ان احنا ايه هيتركن لو ساب مكانه احنا مش وزارات لا احنا بركات من يزرع بالبركات ايه بالبركات يحصل فتعود تسيب مكانك يعني خدت مسؤولية شبعت بيها سنة طب ليه ما تسيبهاش للي بعدك بسرعة وتاخد مسؤولية تاني عشان يبقى حد تاني كبر وحد تاني استلم وبقى الخير خيرين أو ثلاثة وعشر فهي عنده اكسرسايز كده تمرين وتدريب أن يتقن ترك مكانه للآخر اللي بيها بيوصل أنه بيتسابق للمتكئ الأخير يعني شهوة قلب الشخص المتواضع بجد اللي ما عندوش فردية أنه يحب كل الناس تشتغل وهو يبقى آخر واحد فرحان بيهم كلهم وهم بيشتغل أو أقولها بطريقة أكثر شدة أنه دايما فاكر اللحظة اللي هو هيبقى بيتفرج عليهم من السماء بعد ما يمشي كلهم هيشتغلوا ولا مش هيشتغلوا في حاجة هتقف ولا كل حاجة هتمشي أحسن من الأول فيكو حد هيقعد على طول كله هيمشي طيب انت عاوز لما تمشي خدمتك تقف ولا لما تمشي خدمتك تستمر وتستمر أفضل لو انت في المتكئ الأخير الطابور هيكمل لكن لو انت واقف في الأول لو انت مشيت الطابور وقف أو الطابور وقع لكن لو انت واقف ورا وبتحرك الناس من ورا بتزق كل الناس يسبقوك ايه اللي هيحصل لو اختفيت محدش هيحس بيك هم ماشيين لانك انت ورا فدي مشكلة ان احنا بنقف قدام فالدنيا مش راضية تتحرك العلاج كمان انك تتعود تقول حاضر تخضع لأي شخص مسؤول بدون جدل بدون مقاوحة لما بتشوف العيب في نفسك كفاياك جدل كفاياك تشبث بالرأي حاضر مش انتوا فكرتوا وحاطين نظام خلاص وانت لازم تيجي تدخل تدخل انت تعمل نظام وهما اللي قبلك دول مش بيفهموا مش اكيد فكروا زيك استغرب من خادم يدخل جديد على الخدمة وعاوز يشطب على خبرات كل الخدام وكأنه بتعبير الشباب يقول لك جاي بتجيب من ديله يعني خلاص لقى اللقية محدش عارف يا حبيبي ما كل اللي بتقوله ده الناس دي شافته بدل المرة ألف مرة مش معقول تكون مخك انت العبقري اللي اكتشف حاجة كل الناس دي ما اكتشفتهاش فليه ما تحترمش اللي قبلك وتخضع من علاج الفردية كمان التفويض أن نتقن التفويض في كل المجالات بفرح قوي لما الاقي في الاتوبيس انه كل واحد لازم يقول الدرس مره مفيش حاجة اسمها واحد بيقول الدرس كل مرة ليه والباقيين ما يعرفوش يتكلموا يعني اللي خلاك تتكلم غيرك يتكلم وكل واحد ممكن تدور عليه الحكاية ويبقى ماسك البرنامج في مرة أو إيه المشكلة فتبقى المسؤوليات بتدور على الكل عشان الكل يكتسب خبرات والكل يبقى حاسس بمسؤولية عن كل حاجة كمان الشخص لما يعالج نفسه من الفردية الفردي قلنا يختار الفوتوكوبي يختار اللي هيمشي وراه يختار اللي هيوافقه على أفكاره بس ده الحقيقة على حساب نمو الخدمة الشخص الناضج يختار المختلف عنه يختار المختلف ليه؟ المختلف هيضيف عليه وهو عاوز الإضافة دي عشان صالح الخدمة عارفين تعبير القديس بولس لما قال لو كان كل الجسد عينا فأين اليد يعني إيه كلنا عين وفي جسم عين مش لازم عين وراس وإيد ورجل مش لازم في اختلاف لكن الفردي لا يميل أن يجد من يختلف معاه أو يختلف عنه عاوز الكل متبرمجين عليه مع أن المختلف ده أكيد هينفع ناس غير اللي أنت هتنفعهم فعلاج الفردية انه يكون حريص على المرجعيه بيدور على الكبير بيدور انه يسال ويرجع للي قبله يدور انه يعمل التقرير يدور على الارشاد لانه عارف كويس انه بيغلط زيه زي اي حد وانه محتاج حد فوق منه يقول له استنى دي زياده دي غلط دي بلاش فعلاج الفرديه كمان كلما ازداد الانسان روحانيه كلما راحت منه الفرديه بصوا المعنى ده حلو قوي بقى الروح القدس بيدوبنا في بعض يعني لما تمتلئ بالروح تدوب في اخواتك بمعنى ايه آه ما تبقاش حريص على انك انت مستقل بزيادة لا خالص نحن الكثيرين جسد واحد خبز لأننا نشترك في الخبز الواحد فالروح القدس كل ما يملاك تبقى الكرامة اللي جاية لأخوك كأنها جات لك بالظبط والنجاح اللي بيعمله أخوك كأنك أنت اللي نجحت بالظبط وما عندكش أدنى غيرة أو أدنى مشكلة إن غيرك يسبقك وغيرك يبان وغيرك يتمجد أنت فرحان ليه شغل ربنا ينبغي أن هذا يزيد وأني أنا أنقص دي ما تجيش من غير روحانية واتضاع لما تصلي كويس تتناول كتير تبقى مركز في ربنا نفسه شبعان بيه تلاقي الفردية انهارت أي حد يقول حاضر وأي رأي تحترمه وتقول طب نجرب وأي مسؤولية في إيدك بسهولة بتوزعها وتتابع اللي بياخدها عشان تكبره وتبقى فرحان قوي إن اللي كان تلميذك امبارح بقى زميلك ويمكن أستاذك وماله ما عندكش أدنى مشكلة احنا ما عندناش المشاكل بتاعة الدنيا احنا بنخدم فتبقى فرحان قوي انك انت بترجع لورا ربنا يحمينا من المرض ده ويعالجنا كلنا ويشيل عننا لإلهنا كل مجد وكرم